إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا هو الدرس العاشر من هذه السلسلة التي سميناها فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله والذي يوافق يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر الربيع الأول سنة 1441 والذي يصادف السادسة والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2019 في الدرس الماضي سبق لساني كما يسبق أحيانا بسبب سيلان الذهن وتراكم المعلومات فذكرت أن جحا هو الذي قيل له حدث فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان من المؤمن في المؤمن إذا يعني أحرزهما دخل الجنة ثم سكت قال هيه قال أما واحدة فنسيها عكرمة ونسيت الثانية هذا لم يكن جحا إنما هذا هو أشعب تعرفين أشعب المحتال اللي هو بتاع الأكل دايما أكوله متطفل هذا هو أشعب لكن أنا سبق لساني قلت جحا يعني يمكن للتقارب الشخصيتين يعني الحاجة الثانية أنه أنا أتكلم عن سفيان الثوري سبق لساني أيضا وقلت الرشيد طلبه وبحث عنه والحقيقة لم يكن الرشيد لأن الرشيد جاء متأخرا أنا وأنا بسمع الفيديو الحقيقة استغربت يعني الرشيد هارون رشيد متأخر يعني كان في زمان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة والشافعي ومالك والطبقة دي تمام كان هارون رشيد في, في تلك الطبقة إنما سفيان الثوري مات قديما مات قبل ذلك في أيام أبي جعفر المنصور الرشيد يمكن جاء بعد كده يعني إنما أبو جعفر المنصور هو اللي كان في أيام سفيان الثوري فأنا الحقيقة يعني أحيانا يسبق لساني كما قلت بسبب سيلان الذهن وتراكم المعلومات بعضها على بعض بل أحيانا قد أخطئ في بعض الآيات يعني قد أنسى جزء من آية أو نحو ذلك يعني دي المشكلة دي الحقيقة مشكلتها أو هذه هذا السيلان الذهن ده مشكلته ان انا الان في هذا المجلس صححت الخطا بتاع المجلس الماضي يبقى الخطا في المجلس الماضي الماضي والصواب لا يصل الى من الى المستمع يعني ده المجلس العاشر المجلس التاسع سمعه اناس ثم لا يظفرون بالمجلس العاشر فيبقى الخطا كما هو كما ذكر عن الجاحظ ابو عمرو ابو عثمان آه فسر يوما بيتا قالته إحدى الأعربيات تقول منطق عذب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا الأعربية بتقول كده فهو فسر هذا البيت وقال إيه قال يستعذب اللحن من الجواري الجواري اللي هي البنت يعني أو المرأة قال لك يستعذب منها الكلام المكسر لما تروح تكسر في الكلام يبقى دمها خفيف تبقى حلوه يعني لما تقول بدل صغير تقول صغنون مثلا او صغنن او الكلام ده بيبقى شكلها ايه حلو الجاحظ فهمها كده وخير الكلام ما كان لحنا اللحن اصلا هو الخطا يقول يقال فلان لحن في الكلام يعني اخطا فيه يقول لك اللحن في القرآن كذا كذا كذا يعني الخطأ في القرآن فاللحن هو الخطأ فهي بتقول منطق صائب وتلحن أحيان تمام وخير الكلام ما كان لحن طب ازاي يبقى خير الكلام وهو غلط ما يبقاش خير الكلام الجارية قصدت معنى آخر قصدت التورية ما تقولش الكلام صريح تقول كلام متغطي تمام فالتورية أصلها معنيان معنى بعيد ومعنى قريب إذا قلت الكلمة اللي هي كلمة من التورية فالمستمع يفهم المعنى البعيد تمام يفهم المعنى القريب وأنت تقصد المعنى البعيد لو دعيت حد للبيت عندك فقال إني صائم أقرب معنى الصائم إيه؟ ممسك عن الطعام والشراب لكن ممكن يكون صائم عن الكلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يعني إذا كلمة الصيام لها معنيان أقرب معنى يتبادر إلى ذهنك كمستمع الإمساك عن الطعام والشراب أبعد المعاني اللي أنت تقصده تمام ولست في هذا كاذبا لو واحد مثلا دعاك وانت شاكك في اكل او مش عايز تاكل عندكم فقلت اني صائم مع انك انت صائم ولا حاجه طب ايه تاويل الكلام اني صائم عن اكلك عن طعامك اي معنى انت تقصده في ذهنك تمام آه، ده المراد لكن اللي بيستمع يقصد المعنى الايه المعنى القريب ده اسمها التوريه الكلام التوريه ان تقصد المعنى الايه البعيد فالجاريه بتقول كانت بتحب يعني واحد ولا حاجه فقالت افضل الكلام المتغطي عشان ما يتكشفش ما هي لو قالت كذا كذا كذا كذا هتتكشف فهي عايزه تقول آه، كلام ومتغطي تمام فظاهره اللحن ظاهره الخطا لانه على خلاف مقصود المتكلم تمام فده الجاحظ ايه فسر البيت بكده انه يستعذب القول اللحن من الايه من الجواري فقيل له لا لا هي تقصد كذا وكذا وكذا فقال الكلمة التي أقصدها بقى قال كيف لي بما سارت به الركبان أنا ألفت الكتاب والركبان خدوا الكتاب ووزعوه على بعض أجيبهم أنا منين بقى كل واحد خد الكتاب ومشي ما عرفش أجيبه بعد كده فهو الإشكال في ال- يعني ال- الذي يحدث أحيانا من ال- الكلام المتكرر وفي سخونة وتتابع والكلام ده الإنسان أحيانا قد يخطئ فينسب هذا إلى هذا إلى آخره فأنا منبه على هذا عشان أي حد يجد يعني خطأ في أي فيديو ولا حاجة يعرف إن إيه إن قد أكون تراجعت أو أنا أخطأت أو نحو ذلك يعني آه، درسنا هذا المساء في آه، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب لكن يجمل بنا أن نلحق الماضي بالحاضر آه، ده الحديث ده ثالث باب في كتاب الر- الرقاق عند البخاري شوف كيف أن البخاري رحمة الله عليه يرتب الأبواب هو رتب الكتب ورتب الأبواب في الكتب في كتاب الرقاق بدأ برأس المال كن في الدنيا حديث ابن عباس كن في الدنيا كأنك غريب آه، آه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ده رأس مال بني آدم أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر الذي تت- ستلقى الله به فاوعى تضيع عمرك يعني كما كان يقول بعض العلماء أظن الحسن البصري أو الفضيل بن عياض يقول ما كان لا يصحبك في الموت فاخلع يدك منه يعني انت النهارده بتعمل اي عمل آه، ب- ب- بتلعب او تشتغل او الكلام ده سؤال لك ترى هذا الذي تفعله ينفعك في قبرك بتشتغل اي شغل بتجري اي تجاره بتعمل بتش- اي علم اي حاجه انت بتعملها في حياتك هل يسرك أن يصحبك هذا أو هذا ينفعك في قبرك هتقول لا أقول لك فاتركه في جنازة من الجنازات بعض العلماء يعني كان معه رفيق يعني فقال لرفيقه ترى لو تكلم هذا الميت فماذا يقول يقول قال له يقول ركعتان خير من الدنيا وما فيها قال فأنت الآن في المهلة فاركعهما أنت لسه عايش يعني أي حد بتشيعه إلى القبر يتمنى لحظة أن يكون مثلك حيا حتى يستدرك الذي فاته طيب أنت شيعته ودفنته بس أنت لسه حي ما كنت تخشاه أن يصحبك في قبرك فاتركه الآن أدي معنى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس مغبون يعني خسران يا إما صحيح يا إما فارغ إنما فارغ وصحيح ده الغنيمة الباردة عنده عافية وصحيح غير مشغول ومكفي غني كويس مكفي يبقى يستثمر رأس المال أغلى رأس مال في الدنيا هو العمر اللحظات الثواني دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فبدأ الإمام البخاري برأس المال لأنه كتاب الرقاق ما يرقق القلب ما أراد أن يرقق به قلبك يبتدي معاك برأس المال رأس المال ده كيف تنفقه هتعمل بإيه رأس المال ده ده حديث ابن عباس أم جايب لك بعديه حديث أنس وحديث سهل بن سعد الساعدي ان الصحابه كانوا في الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم او كانوا بيبنوا المسجد على حسب الروايتين والاثنين صحاح يعني وقال لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مع الناس كان يحفر الخندق مع الناس يحفر بيده ولعلنا نذكر حديث جابر بن عبد الله الانصاري الذي ذكرناه قبل ذلك وهم يحفروا الخندق قال جابر فاعترضتنا كوديه عظيمه لا تعمل فيها المعاول الفوس مش راضيه تكسرها صخره يعني كبيره بيكسروا فيها ما تكسرش قال فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به رابط على بطنه حجرا او حجرين من الجوع فقال فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله كديه عظيمه لا تعمل فيها المعاول مش عارفين نكسرها فقال فقام معي اعرف في وجهه اثر الجوع وأمسك بالمعل وضربها فكانت كثيبا أهيل أهيل أي صارت الصخرة رملا وكانت الجبال كثيبا مهيلا كثيبا أهيل يعني فكان يحفر بيده وفي بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني معهم يبني مع الصحابة وهو يردد وهم يقولون الله هو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فالعيش على الحقيقة هو عيش الآخرة مش عيش الدنيا ادي الرابط ما بين حديث أنس وسالم بن سعد السعيد وحديث ابن عباس ليس العيش ما تعيشه أنت ما تعيشه أنت كبد كبد ومعاناة أبين لك الكبد ده في حاجة بسيطة جدا رغيف الخبز اللي انت بتقطعه وتاكله تبلعه كيف يصلك الفلاح يبذر البذر ويرويه ويقعد مبيدات وعفش والكلام ده يكبر يحصده طبعا بيروي ويعمل هياخد له ست شهور مثلا تمام وبعدين يحصده يوديه الاجران يدرسه يفصل التبن عن القمح تمام وبعدين ياخده يغسله يعجنه يخبزه وانت تاكله ده رغيف خبز كيف وصل إليك هذا الرغيف كم إنسان عمل فيه حتى يصلك حتى يصلك كم واحد عمل فيه ده رغيف خبز واحد فأنا بستغرب جدا جدا من اللي دماغه يجيب التايهة في الكمبيوتر والدقائق والكلام ده ولا يعرف عبادة رب وهي من أيسر ما يكون ومن أمتع ما يكون أيضا مش من أيسر ما يكون معرفة الله عز وجل من أمتع ما يكون ومن أيسر ما يكون أيضا يجيب التايهة وتلاقي دماغه واصل إلى أبعد ما يكون في العلم وجاهل بالله عز وجل يعني عالم الذرة والفضاء الهندي الهندوس الذي يعبد العجل ويعبد البقرة إذا رآها في الشارع وقفت حط دماغها على العربية ما يمشيش إذا دخلت البقرة بيت آه، محل فكهان وكلت الفاكهة يقول لك حصلت لنا البركة وهذه بقرة فكيف وصل إلى هذا ويسجد البقرة أنا شفت على اليوتيوب حاجات وأنت أكيد شفته يعني ناس مرضى ده المنظر اللي أنا شفته يعني أو أحد المناظر التي رأيتها ناس مرضى وناس عايزين البركة يناموا على بطنهم وتيجي البقرة تعدي عليهم كلهم ماشي تمشي البقرة عليهم عشان ده بركة هذا هو الإله عندهم إزاي وصل إلى أدق الدقائق من العلوم الكونية ولا يعرف ربه برغم أن الفطرة تنادي بأعلى صوتها على الله تبارك وتعالى أنك لا تعبد إلا الله عز وجل وهذا فيه إشارة حتى عباد البقر فيه إشارة إلى أن المرء مفتقر إلى إله يعني كل إنسان يريد إلها ينزل به حاجاته إذا تورط يناديه حتى عباد البقر قال لك البقر إله إذا الافتقار إلى الإله حاجة كل إنسان على وجه الأرض أيا كان هذا الإله أيا كان بتعبد إن شاء الله بتعبد حجر بتعبد بوذا بتعبد عزير المسيح أي حد النفس البشرية تفتقر إلى إله فالسعيد من اختاره الله مسلما طب كملها انت ممكن اي واحد فينا يكون ابن لابوين نصرانيين او يهودين او يهوديين او بوذيين او اي حاجه هيطلع وناخد نفس الدين يرث نفس الدين ويعبد نفس العباده فمعنى ان الله عز وجل اختارك مسلما ليه مفرط لماذا فرطت لماذا لا تعرف ربك لا تعرف ما هو المطلوب منك تعيش في الدنيا كالانعام ارحام تدفع وارض تبلع كملها طالما انك انت صرت مسلما كملها اعرف ما هو المطلوب منك فالنبي عليه الصلاه والسلام كان في الخندق وكان في المسجد يعمل بيده مع الصحابه وبعدين عايز يصبرهم عايز يقول لهم هذا نعم العيش الذي انتم فيه انتم في عباده الله وفي طاعته فلا يضركم ما فاتكم من الدنيا لأن جت بعض الظروف خلتهم يتركوا الدنيا وهم في حاجة إليها زي غزوة تبوك غزوة تبوك اللي هو جيش العسرة اللي سورة التوبة نزلت في هذه الغزوة وفيها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك آه، سأخ- آخذ منه ليه القدر الشاهد يعني ليه اتسمى جيش العسرة لأنه كان في عسرة من مال وفي حر شديد خدوا في الغزوة دي تقريبا 21 يوم على ما وصلوا إلى تبوك تعرف تبوك في الشمال في الوقت ده الثمار بدأت تطيب وانتوا عارفين الفلاحين يفضل طول السنة يز- ينفق على الأرض يعمل كيماوي ويجيب مش عارف ايه ومبيدات وبتاع والكلام ده على بال ما ايه يطلع الزرع واول ما يبتدي يدرس وقت الحصاد هيبتدي يبيع الثمار ويبتدي يدخل جيبه ايه المال فالفلاحين كلهم او اللي- الجماعه اللي بيزرعوا يعني او اصحاب البساتين او البتاع بينتظروا يوم الايه الحصاد وان الثمره تطيب بدات الثمار تطيب في ذلك الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابة إلى آه، الذهاب إلى تبوك عشان في ملك غسان آه، كان عمال يهدد المدينة وعايز يغزوها والكلام ده فكان الصحابة مستعدين كلهم إذا جاء غسان يدخلوا له يعني المهم في ذلك الوقت بدأت الثمار تطيب كعب بن مالك كان رجل عنده بستان فشايف الثمار تطيب نودي للجهاد فقال لك ده انا عندي راحلتان عندي راحلتان مش راحله واحده وبعدين ده جيش جرار يمشون بسير اضعافهم اضعف واحد ماشي في الجيش الجيش ماشي على سرعته فقال لك ده انا عندي ركوبه قويه جدا وبتاع هم بس ينصرفوا على بال ما الظل الثمار تطيب يمسك الثمره كده يقول عايز لها يوم كمان يوم كمان عشان ابيع على طول تمام وانا معي راحلتان هم ماشيين على مهلهم وانا هجري على الواحد كده حصلهم ان شاء الله تمام لكن كما قال الله عز وجل وكان الشيطان الانسان خذولا يقول له يمنيه يمنيه وبعدين يورطه اول ما يورطه يقول له انا مالك انا ما اعرفكش ها كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر ها معروف الشيطان بيعمل ايه في ابن ادم فكن على حذر منه دبيبه اخفى من النمل الى النفس دبيبه اخفى من النمل الى النفس قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ما ياخدكش كده يرميك مره واحده ما هوش عبيط لا ده هو حذر جدا ياخدك خطوه خطوه تعرف عقرب الدقايق عقرب الثواني اهو ماشي وانت شايفه بيجري عقرب الدقايق بتشوفه ولا عقرب الساعات بتشوفه وهو بيتحرك هو الشيطان عامل زي كده يدب الى نفسك دبيبا خفيفا وبعدين يورطك ده اللي حصل مع كعب بن مالك يمسك الثمره يقول فاضل لها يوم انا انا قادر ان الحقهم ده انا راكب ركوب وانا لوحدي كمان انما ده جيش جرار يمشي بسير اضعافهم يروح تاني يوم يقول فاضل يوم يا سلام لو يوم هبيع احسن الثمره لما تكون طيبه وكويسه والناس هياكلوها على طول الكلام ده هيكون احسن فضل يدحرجه بقى يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم وبعدين قال له قال له انت هتلحقهم والله لو انت راكب طياره نفاثه ولا هتلحقهم اقعد اقعد اقعد فجلس وهو نفسه ندم قال وهمنت ان ادركهم فيا ليتني فعلت خلاص بدا يخذله هذا الشيطان بسبب ايه الثمار الثمار على ما يروح هم مش عارفين انه في اي غزوه هيرجع ولا لا ما هو رايح يموت يا يرجع يا ما يرجعش في اي غزوه ف يعني يقول لما يبيع بدري بدري يكون احسن فده اللي اخره بقى كل شويه يقول لي فاضل لها شويه الطيب شويه الطيب كمان يوم الطيب الى اخره في الغزوه كانت في الوقت ده وقد طابت الثمار والظلال لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل تبوك ما سألش إلا عليه هو قال ما فعل كعب بن مالك مع أن كعب بن مالك يقول في أول الحديث والناس كثيرون لا يجمعهم ديوان فقل أحد يغيب إلا ويظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي يعني الجيش مثلا عشرة آلاف واحد غاب من عشرة آلاف هتعرف انه غاب ازاي هتقول لعله يمين لعله شمال زي لما تروح عمره ولا حاجه وواحد يقول لك هنتقابل مثلا هتقابله فين هتقول مع ان انتوا انت انت واخوك مثلا او انت ومراتك ولا انت وابنك وهنتقابل في مسجد الحرام تقول لعله هنا لعله عند الميزاب لعنده عند مقام ابراهيم اي لعل بقى ما هو عدد كبير جدا ومتفرقين في كل مكان فلما سأل عن كعب بن مالك سبحان الله يعني لما تتأمل في هذا الحديث ترى فيه أشياء غريبة جدا فواحد من الجماعة ال... أنت عارف كعب بن مالك زمان كان ملك أيام ما كان نصراني فلما بقى مسلم بقى واحد زي الناس لا ملك ولا أحزنه فالملك العادة يعني هندام بقى ولابس وبتاع معاه فلوس فيقدر يتشيك يعني وبتاع فواحد يعني مش مبسوط من كعب آه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فعل كعب بن مالك قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه ده راجل مش بتاع جهاد ولا بهدله زينا ده راجل مالك ايه اللي ما خلاش يجي قال لك لابس نظيف هيتوسخ لو مشي معانا وبعدين والنظر في عطفيه العطفين بقى العضلات بقى والمجانس يقعد يبص لنفسه كده معجب بروحه قوي قال ف انبرى معاذ بن جبل وقال بئس ما قلت والله يا رسول الله ما نعرف الا خيرا. المهم فجيش العسرة كان في ذلك الوقت هو ده مش حرمان من الدنيا رجل عايز يحصد اللي بقاله ست شهور ولا قرابة سنة بيزرع في حاجة معينة مستني الثمار تطلع عشان يبيع جاءت الغزوة في هذا اليوم الصحابة مش كعب الملك بس اللي كان عنده بستان غيره من الصحابة كان عنده زراعات وناس عندهم تجارات أيضا ساب التجارة ساب الزروع وانطلق إلى الجهاد فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة بيصبرهم بيقول لهم لئن فاتكم ما فاتكم من الدنيا فلم يفتكم شيء على الحقيقة لأن العيش في الحقيقة هو عيش الآخرة يوم يأتي المفرط المجرم يقف على شفير النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي فين حياته اللي هي الآخرة في الجنة أو في النار ما هي حياته كده اللي في الجنة يا في النار يقول يا ليتني كيف قضى عمره هذا المسكين يا ليتني قدمت لحياتي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العيش عيش الآخرة على الحقيقة كأنه قال لا يضركم ما فاتكم من الدنيا وأنتم في طاعة الله عز وجل ده أول باب البخاري رحمة الله عقده وبعدين جايز أنت ما تفهمش مراد الإمام البخاري انه جاب الحديثين ورا بعض عشان يقول لك ما هو العيش على الحقيقه فعقد لك الباب الثاني اذا ما كنتش يعني واخد بالك قال باب مثل الدنيا في الاخره اهو ده مباشر اهو مش عايز تاويل ولا عايز تامل ولا شيء من هذا باب مثل الدنيا في الاخره طيب الدنيا اللي انت عايش لها ووكدك وسدمك وهجيراك على هذه الدنيا كم تساوي كم تساوي قال صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد من شداد مثل الدنيا في الآخرة كمثل أحدكم وضع وضع إصبعه في اليم اليم البحر يعني فلينظر بما يخرج أنت عايز تغرف من البحر فقمت عامل صباعك كده في البحر طلع بكام جردل الصباع ده طلع بكام جردل ولا كام فنطاس ها قطرة قطرة بالنسبة للمحيط كم تساوي خلي بالك الدنيا الآخرة أقل من كده أقل من كده النبي صلى الله عليه وسلم يقرب بس المعنى يقرب المعنى ولا الدنيا لا تساوي أصلا شيئا في الآخرة لا تساوي بتاتا بس الضرب المثل لابد يكون فيه آآ آآ منظومتين يعني حاجة قبال حاجة ضرب المثل مشبه والمشبه به يعني الدنيا أقل من القطرة دي والحديث الثاني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء لأنه ما يستاهلش ما يستاهلش يعني يأكلون يأكلون خيره ويعبدون غيره يستاهل ايه ده؟ ده ما يستاهلش النفس اللي بياخده طب جناح البعوضة لو جبت أحس ميزان أكبر ميزان حساس في الدنيا ميزان الذهب مش كده؟ حط جناح بعوضة في ميزان الذهب شوف هتوزن قد ايه ملهاش أي قيمة فعلا فالإمام البخاري عقد القصة دي الباب الثاني شوف الابواب ازاي بتدي لبعضها الباب الثاني مثل الدنيا في الاخره اورد فيه حديث سهل الايه ايه سوره الحديد اعلموا انما مثل الحياه الدنيا انما اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولا وجاب حديث سهل بن سعد الساعدي صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها واحنا قلنا الصوت عصايه لو ليك عصايه في الجنه انت عارف مسمار جحا باع دار وساب مسمار كل شويه راح على الدار راي فين يا جحا اطمن على المسمار ها ما هو ده مسمار جحا يقول لك الذريعه التي من اجلها يدخل الدار مره ثانيه ليه يقول لك ده مسمار جحا هو ده نفس القصه دي فانت لك في الجنه صوت صوت عصايه طولها مترين في عرض 3 سم لو لك لو ملكك فعلا في الجنه هتدخلها ما انت هتجيبها منين اذا ما دخلتهاش فلا بد ان تدخلها فصوت احدكم في الجنه اشاره الى انك ستدخل الجنه لكن عايز يقول لك حقاره مال الصوت في الجنه التي عرضها السماوات والارض تط- يطلع ايه الصوت في الجنه واخر واحد في الجنه زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هو قد الدنيا عشر مرات عشر مرات يا جماعه عشر مرات قد الدنيا والدنيا لم تدن لبني آدم على وجه الأرض من لدن أن خلقها ربنا إلى أن يأخذها ما فيش حد حكم الدنيا كلها على بعضها في كل قارتها فلو لك قدها يا أفقر واحد إنجاز لنا أن نقول أن في الجنة فقير أقل واحد في الجنة قد الدنيا عشر مرات فلما يكون نعمتان مجنون الصحة والفراغ بتنفقها في إيه؟ في أقل من الصوت في أقل من جناح البعوضة والله يا إخوانا أنا أولكم نحتاج إلى وقفة حقيقية مع النفس العمر بيمضي يعني أنا تجاوزت الستين ال- ال- العمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أعذر الله إلى رجل بلغه ستين سنة أعذر يعني قطع عذره خلاص خلصت ستين سنة ومش واخد بالك وأعمار الأمة ما بين الستين للسبعين هتاخد بالك أنت بقى أعذر ال- الأعذر الألف بتاعت أعذر دي اسمها همزة الإزالة عذر يعني إيه؟ التمس له عذرا أعذر لم يلتمس له عذرا زي عجم وأعجم همزة الإزالة ديت تزيل المعنى أعذر الله عز وجل إلى رجل بلغه ستين سنة الحديث ده هيجي لنا بعد باب ولا اتنين تمام ستون سنة اسألني أنا مش هسأل حد تاني صف لي الدنيا كما نسب إلى نوح عليه السلام باب دخلت منه وباب خرجت منه لو دخلت المستشفى تتخيل ان مفيش حد صحيح لو طلعت بره في الشارع تتخيل ان مفيش حد مريض انت كنت مريض او انا كنت مريض وبعدين عوفيت اوصف لي مرضك اقول لك كنت نايم وصحيت خلصت حدوته العوام بيقولوا كلمة صح مية في المية اللي فات مات فعلا اللي فات مات انت اي حد فينا كلنا على بعضنا يبص على عمره هل معقول وصلت 60 ولا وصلت 50 ولا وصلت 70 ولا 80 ده لسه اول امبارح اهو هكذا الدنيا بتمضي يوم بيطوي يوم ثم يسلمك في النهايه الى اجلك والى مصيرك الدنيا في النهايه ما تسالش حاجه اصبر على لأوائها وشدتها ليست هناك شده تبقى بل تزول وليس هناك نعيم يبقى بل يزول أي واحد كان معافى مريض شديد المرض تقول له هل مرك بك هل مر بك عافية قط يقول لك والله ما حصل أنا ابن اللحظة ابن اللحظة لا ابن امبارح ولا ابن بكرة ولا ابن اللحظة اللي جاية الساعة اللي جاية ده أنا مش ابنها ده نفس بيطلع ويخرج قد وأنا أتكلم أموت ده خرج النفس ما يدخلش دخل ما يخل ما يخرجش وهكذا يعني فالإمام البخاري عقد الباب الثاني عشان كده عشان كده ما كنتش واخد بالك من الحديث بتاع أنس وسهل في الحفر الخندق لما خد بالك بقى من الباب اللي هو صدره في وشك على طول باب مثل الدنيا في الآخرة هتقول له طيب يا إمام أنا الحمد لله انتفعت بالتبويب بتاعك والأحاديث اللي أوردتها قول لي بقى طالما الدنيا حقيرة كده بس احنا أولادها نحن أولاد الدنيا وفطمنا على لبانها طب احنا أولاد الدنيا وبنرضع منها لحد ما نموت طب ع- متى ننتهي عنها وهي أمنا ونحن الطفل وهنرضع منها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلمة جميلة جدا يقول هناك فرق بين وعظ العالم والزاهد الزاهد الرجل المتخلي عن الدنيا اللي هو ايه مهتم بنفسه مهتم بنفسه سايب الدنيا وزينة الدنيا وقرف الدنيا والكلام ده والعالم الزاهد هو الذي يزهد فيما يجب أن يزهد فيه لكنه واخد بحظه برضه من الدنيا لأن العلم مأدبه العلم معلمه يسيب ايه ويعمل ايه ياخد ايه ويسيب كده قال ابن القيم رحمه الله عليه العالم يحقر الدنيا عند الناس عفوا الجاهل لا خلينا أقول العبارة صح قال العالم يحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا والج- والزاهد يبغض الدنيا إلى الناس وهم أبناؤها فلا يسهل عليهم تركها لأن الزاهد يقول لك إيه طلق الدنيا واتبعني هطلقها إزاي ما أعرفش أطلقها ولا أعرف أستغني عنها لكن إذا أحببت ربك عز وجل بأسمائه وصفاته سهل عليك ترك الدنيا لما أنا وأنت نعلم أن الله عز وجل هو الغني الحميد حميد فعيل بمعنى مفعول أي الغني المحمود وكذلك كل فعيل تأتي مفعول كل حميد تأتي محمود تمام الغني الحميد أي الغني المحمود أنا وأنت نعلم يقينا أن الله عز وجل كتب الرزق لنا جميعا وقدره لنا جميعا لن تموت ولك لقمة على وجه الأرض لن تموت ولك درهم على وجه الأرض يقينا زي ك... زي ما بتكلم كده وانت بتتكلم احنا عارفين الحقيقة دي ايه اللي بيخلي البني آدم يرتشي ويسلك الحرام إيمان نظري يعرف أن الله عز وجل غني بس لكن قلبه لم يشرب هذا المعنى لو القلب ده شرب هذا المعنى يستريح طب يشرب المعنى ازاي اصله خدوها من الحياة خدوها من الحياة واحد راح يشتغل في المباني يبني يبني مباني ويرفع مونه واسمنت والكلام ده انتوا شايفينهم واحنا شايفينهم بيشيل قصعه المونه الاسمنت على كتفه ويطلع بيعملوا ايه بقى لما يكون مثلا هم في الدور الخامس السادس تلاقي على كل بسطه واحد واقف يدوا القصعه لبعض لان ما فيش حد يعرف يطلع خمس ادوار بقى من القصعه تقيل عليه صح كده وبعدين مع الايام تلاقي واحد طالع خمس ادوار لوحده بعد كده طب ده عملها ازاي ده ليه ما عملهاش في الاول قال لك ما أصل قلبه ما خدش على المجهود والضغط الدم ومش عارف ايه والشرايين ما وسعتش والكلام ده فنفسه يتقطع منه لو عمل كده خلاص طب يبتدي يعمل الكلام ده ازاي يطلع الدور الخامس ازاي قال لك بالتدريب يبتدي يدرب نفسه زي الجماعه بتوع المصارعه وبتوع كمال الاجسام ومش عارف ايه بتاع عمره واصل كده يعني لا يشيل ايه آه، حاجه مثلا ايه آه، 30 كيلو وبعدين 50 كيلو وبعدين 100 كيلو وبعدين 200 كيلو و250 وهكذا لكن ما يعرفش ابدا في الاول يشيل 250 كيلو ابدا الايمان والتقوى والخشوع زي دي بالظبط بالظبط انت راجل تريد ان تحب ربك عشان تزهد في الدنيا وتعرف انها حقيره كما حقرها مولاك قال لك هي حقيره تبقى حقيره كلام نهائي تمام طيب عايز تحب ربك تعمل ايه قال لك انظر الى اوسع باب في زياده الايمان وهو بين الاسماء والصفات هو انت لما تقول فلان جدع وفلان ندل قلت جدع بناء على ايه على صفاته لا على جسمه ولا على شكله ولا على لونه ولا حاجة ده إنسان جدع مفيش شدة إلا واقف جنبي فلان كده فلان ندل لأنه شافني واداني ظهر إذا لا يعرف المرء فينا إلا بأسمائه إلا بصفاته فأنت لا تعرف ربك عز وجل إلا بصفاته باب الأسماء والصفات أوسع باب لزيادة الإيمان فكل اسم من أسماء الله عز وجل تتحققه تتحققه وتبتدي تنظر في العلم بقى من الذي كتب في ال- في الأسماء والصفات من الذي يغوص عشان يجيب لي ما يعجب ويطرب في معنى الاسم تلاقي أسماء علماء كثيرون أقربهم لنا مثلا ابن تيمية وابن القيم ابن رجب مثلا وعايز أقول لك على حاجة لو أنت عايز تزود إيمانك وأنت تريد حقا ما أنتش يعني عليك بكتب الزهد المسندة المسند اللي فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان كل ما تزهق هات كتاب منهم اقرأ في هذه الكتب شوف كيف ترجم السلف كلام الله عز وجل وكيف ترجموا صفاته كلامهم جميل جدا جدا جدا كتب الزهد المسندة هقول لكم على أسمائها وأفضلها كتاب الزهد أنا بقول كتب الزهد المسندة ليه المسندة؟ لأنه كلام مش عايز واحد بيفهم قوي عايز أي حد يقرأ بس على عادة السلف كلامهم جميل ومش عميق مش عويص محتاج انك تفتح قاموس ولا تسأل عالم ولا الكلام ده أبدا كلام السلف مباشر لكنه على القلب على طول يدخل القلب مباشرة كتاب الزهد لابن مبارك الزهد لأحمد بن حنبل الزهد الوكيع بن الجراح الزهد الهنادي بن السري الزهد لأبي داود السيستاني الزهد لأبي حاتم الرازي الأسد بن موسى اللي البيهقي الزهد الكبير البيهقي وهلم جرا كتب الزهد المسندة كثيرة أفضلها على الإطلاق كتاب الزهد لابن المبارك وأكبرها كتاب الزهد الإمام أحمد طبع لكنه ناقص المخطوطة بتاعته ناقصة كتاب الزهد بتاع أحمد كبير لكن مخطوطاته ناقصة فأخرجوه على المخطوطة الإيه الناقصة إنما كتاب الزهد لابن المبارك لا سيما الطبعة الأخيرة التي نشرها أخونا الحبيب الدكتور عامر حسن صبري هو يسكن في البحرين الآن عامر حسن صبري أخ فاضل من إخواننا العلماء أخرج كتاب الزهد أفضل طبعة لكتاب الزهد كتاب الزهد اسمه كتاب الرقائق هو مسميه كده كتاب الرقائق اللي يجر على المخطوط يعني فكتب الزهد دي ترجمة عملية لأقوال السلف وأفعالها يجيب لك القول والفعل أبو مسلم الخولاني مثلا من ضمن الكلام اللي بيجيبوه يعني أبو مسلم الخولاني كان يعني رجلا مجدا تابعيا مجدا ومتعبدا فكان يصلي بالليل فإذا تعب من القيام هو ماسك عصاية بتعكز عليها يمسك العصاية يضرب رجله يضرب رجليه اوعى تكون فاكرين انه مجنون ولا حاجه يضرب رجليه ويقول لانتما احق بالضرب من دابتي ايظن اصحاب محمد ان يزاحمونا دونهم ان يسبقونا ويقوم يصلي ساعات الواحد محتاج يسمع ودنه كلمه منه كلمه منه انت عارف المريض لما يقعد يقول اه اه عارف اه دي بتريح غير انه يكتم في نفسه ليه الانسان بيقول اه ليه بي ليه بيسكت اه بتريح اه بتريح يسمعها ودانه او لعل حد يسمعها يخفف عنه والكلام ده فهو لما يقول انتما احق بالضرب من دابتي ايظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يسبقونا ويقوم يصلي عبيد الله بن عمر القواريري ده شيخ البخاري ومسلم قال ما فاتتني صلاة العتمة قط العتمة العشاء يعني عش لا تؤاخذوني عندي برد قليل الحمد لله الله يبارك فيكم طيب قال ما فاتتني صلاة العتمة قط أنا هقول الحكاية دي بس عشان الجماعة اللي بيضيعوا صلاة العشاء جماعة أو أي صلاة جماعة قال فنزل بي ضيف فقمت على خدمته ففاتتني صلاة الايه العشاء طب اعمل ايه بقى قال فطفت على مساجد البصرة ادور على مسجد مأخر الصلاة الحق الصلاة معاه ما لقيتش وهو راجع للبيت قال فخطر لي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تعدل 25 وفي رواية 27 قام راجع مصلي العشاء 27 مرة ما هو سبعة 27 27 مرة صلى العشاء في الليلة دي ونام قال فنمت فرأيت أنني أركب فرسا وجماعة راكبين أفراس وعمالين نتسابق مع بعض وفرسي آخرهم فعمال يضرب في الفرس على آخره عشان يلحق بهم قال فالتفت إلي آخرهم وقال لي لا تتعب نفسك ولا تتعب فرسك فإننا صلينا العتمة في جماعة ومن أين لك تأمين الملائكة افترضنا صليت العشاء 27 مرة انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له طب ماشي لحقتنا وخدت 27 تجيب تأمين الملائكة منين تمام ده صلاة عشاء وده واحد من الصحابة واحد من العلماء خطر ببال أن يفعل هذا وهو أنت عارف الصلاة تقع في المرة الأولى هي الفريضة والباقي نفل بس هو عايز يريح نفسه يصلي عشاء 27 مرة عشان يدرك ثواب الجماعة اللي هي لا تستغرق منك 10 دقائق لا سيما الجماعة هنا في المساجد صلاتهم خفيفة صلاتهم مش كتيرة يعني الإنسان لو حب يسبح له شوية كده وبتاع وياخد راحته ما يعرفش هو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ما يعرفش يكمل حتى يعني بحاول أجيب مثلا ثلاث تسبيحات بعد الذكر يا مثلا وبتاع ما أعرفش أجيبهم تمام فصلاة الجماعة صلاة خفيفة يعني بتاع 10 دقائق لو الإمام يعني إيه كان راكز كده وابن حلال يعني فصلاة الجماعة دي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال قال, قال فيها حاجة مغرية جدا يعني حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل قام من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة كأنما قام الليل كله بس تضموهم الاثنين لبعض من صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة فقد قام الليل كله مين يفوت الفجر والعشاء طب مين يفوت العصر ملائكة الليل ينزلوا في العصر اللي هيكونوا معاك بالليل تمام وملائكة النار بيطلعوا بقى وردية بغير وردية فيسألهم ربهم تبارك وتعالى يسأل ملائكة اللي نازلين لو طلعوا كيف تركتم عبادي يقول يا رب تركناهم وهم يصلون واللي نازلين كيف أتيتم عبادي أتيناهم وهم يصلون أه فلما يكون الدفتر اللي هتتكتب فيه إنك أنت حاضر غير واحد ما غايب الغايب ملوش نايب خلاص فلا أحد إطلاقا يترك صلاة الجماعة أنا أعرف من العلماء من من من أصيب بالكساح كانش بيعرف يمشي فيقول أركبوني على الدابة يركبوه على الدابة ويسندوه لأن لو سابوه هيقع لا يسندوه لحد ما يدخل الجامع يصلي ولا يترك صلاة الجماعة أكبر خسارة عليك وأسهل ما يكون بالنسبة لك أنت خسران إيه ما أنت قاعد ما أنت بتعمل إيه قل لي بتعمل إيه ما هو العمر الذي تضيعه بلا فائدة يوم يندم المرء يا جماعة الإشكال إن العقوبة نار نار مش ألم ولا ألمين ولا شلوت ولا الكلام ده العقوبة نار وقودها الناس والحجارة عايز تعرف الحدوتة دي هات شمعة يا أخي مش هقول لك بوتجاز ولا الكلام ده هات شمعة وحط إيدك عليها أضعف ما يمكن من النار نجيب شمعة هل تطيق إنك تحط إيدك عليها؟ طب ما أنت عارف الحقائق ديت إيه اللي ماذا هذه الغفلة؟ بنعمل إيه؟ ماذا نفعل في حياتنا؟ كتير من أوقاتنا ضيعة بلا فائدة فلذلك الإمام البخاري عقد هذا الباب عشان يعرفها حقيقة الدنيا اللي انت قطعت أرحامك بسببها عديت أخوك بسببها أبوك أمك إخواتك جيرانك عملت كل اللي انت تعمله بسببها وهي لا تسوي جناح بعوضة إيه الهبل اللي احنا بنعمله ده ما هذا الشطط اللي احنا بنعمله ده ما ما يليق بواحد عاقل ركب الله فيه آلة العقل انه يتصرف هذا التصرف لابد أن يفعل شيئا مفيدا مفيدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح مسلم بيقول له أعمل إيه يعني من الخيرات قال له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فكل ما يقول له اعمل كذا يقول له إن لم أستطع يقول له فاعمل كذا يقول له فإن لم أستطع يقول له اعمل كذا فإن لم أستطع قال له اعمل كذا تمام لحد آخر مرحلة قال فإن لم تستطع قال له احجج الشر عن الناس شرك خليه في نفسك إذا ما كنتش عارف تعمل المعروف أن تفعل أي شيء منافع الشر اللي عندك ده ما تطلعوش على خلق الله فإنها صدقة لك يعني حتى الشر اللي عندك لو أنت حجزته عن الناس ولم تؤذي الناس عبادة لله عز وجل هتاخد صدقة عليها يا أخي برغم ان الصدقه ما تجيش الا واحد اثبت عملا طب اللي حجز الشر ده عمل ايه حجز الشر ما عملش حاجه قال لا تاخد بها اجر برضه زي من هم بسيئه فلم يعملها قال اكتبوها له حسنه قال لا ده هم بسيئه الحسنه واحد عمل حاجه مفيده يتقرب بها الى الله قال لك اذا هممت بسيئه فلم تعملها قال الله عز وجل للملائكه اكتبوها حسنه ليه قال الله عز وجل فإنه تركها لأجلي هو أنت ليك هوى في حاجة معينة و- والحاجة دي أنت م- قادر على أنك تفعلها وبعدين تركتها لماذا تركها وروحك فيها ونفسك فيها قال تركها لأجلي وفي الرواية الثانية قال تركها من جرايا تركها لأجلي دي الدنيا خلاص عرفناها فواحد قال لي الإمام البخاري والله يا إمام أنا فعلا فهمت قصدك من التبويب ومن الأحاديث التي أوردتها بس قول لي بقى الدنيا دي طالما حذرتني منها وقلت لي إنها رخيصة وتافهة والكلام ده أكيد الدنيا دي هتغرني قول لي بقى العقبات اللي هتقابلني في الدنيا عشان أخد بالي منها فعقد الباب الثالث لهذا قال باب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أول حاجة أنت تاخد بالك منها أو تعملها لنفسك يعني كن كأنك غريب أو عابر سبيل ده الباب الثالث اللي الإمام البخاري بوبه أول آفات الدنيا هيجيب لنا بعد كده شوية آفات خطيرة جدا بعضها خفي يعني قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت ده تفسير غريب أو تفسير عفوا تفسير عابر السبيل قال وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك في بعض الروايات الأخرى فإنك لا تدري ما اسمك يا عبد الله غدا طب اسمه غدا هيبقى ايه المرحوم ادي الاسم بتاعه هو اسمه علي ولا اسمه ابراهيم ولا اسمه زيد بكره اسمه المرحوم فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا الحديث ده الحقيقه في مشكله حديثيه وطبعا طالما انكم موجودين ويعني بنشرح البخاري يعني حاجه ضخمه كبيره ف لا بد لي غصب عني أن أتكلم أحيانا في شيء من المصطلح علم الحديث اللي هو لازم تفهمه عشان تفهم البخاري هو صح يعني آه، يعني بعض الجلوس قد لا يعنيه هذا ومش متخصص ولا الكلام ده ولا بيدرس البخاري ولا القصة مش متخصص قصة إن أحيانا أنت مضطر أن تمشي على حد الموسى غصب عنك فأنا اللي بعمله ببسط ويسر جدا جدا الفكرة والمعلومة بحيث أن أقل بحيث أن أقل الناس فهما يفهمها صح مش هتثبت في دماغك أنا عارف إلا إذا كنت طالب علم ده الغنيمة الباردة بالنسبة لطلبة العلم لكن العامي مش هيثبت في دماغه بس هيفهم عشان لما اقول لك كذا تقول اه انا فاهمها بعد يومين ثلاثه هتطير من دماغك مش مهم انت لا تتعبد الله عز وجل بعلم الحديث بعلم المصطلح مش مشكله اهم حاجه المعاني التي نبرزها احيانا من الايه من النصوص شيخ البخاري هنا هو الذي قال ابراهيم بن معقل النسفي احد رواه صحيح البخاري قال سمعت البخاري يقول ما استصغرت نفسي خلي بالك من كلام البخاري ده البخاري ها البخاري ده اهو الضخم ده اهو يقول ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن عبد الله المديني شيخه في هذا الحديث كان امه واحده علي المدي... ابن المديني فيما يتعلق بعلم الحديث وعلم العلل والكلام ده كان ابن عيينة وهو شيخ ابن المديني علي بن المديني كان ابن عيينة يسميه حية الوادي لو أي حد طلب الحديث أي حد قال لك من حية الوادي أعرف على طول إن علي بن المديني إيه الحية بتاع الوادي ده قال لك ما بتنامش هي الحية بتنام حية الوادي كل ما يكلم ألا يقول ليت أن حية الوادي هنا ده ابن عيينة اللي بقول سفيان بن عيينة ده اللي هو ضخم بقى سفيان ده حاجة كبيرة قوي قوي وأنا هحببكم في علماء المسلمين في هذا الدرس كتر الأسماء اللي هقولها لكم وهكررها على مسامعكم تمام هتعرف إن إحنا أمة عظيمة لكن ابتليت بعقوق أبنائها يعني هذا العلم الذي أنا أدرسه أو أقوله كم واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه وده علم لازم علم لازم اسمه علم خادم العلوم خادم ومخدوم في الدنيا من المخدوم الملوك صح كده ولا أنا غلطان الملوك أو أي حد له منصب أو له هيئة أو له حاجة مخدوم عنده خدم يعني من المخدوم في الأرض أول طائفة الملوك صح من الخادم أنا وأنت ولا حد تالتنا يا حلاوي ها؟ زي ما بقول علم الحديث علم خادم وبقية العلوم مخدومة مخدومة بقية العلوم زي الملوك وعلم الحديث زينا زيه زيك كده طب ازاي هو ما هو خادم قال لك ما من علم إلا يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد تمام لو افترضنا ان ملك من الملوك لا عنده طباخ ولا كناز ولا زبال ولا مش عارف ايه هيعيش فين في الزريب كل حاجه حواليه عايز حد ينظف وعايز حد يعمل وعايز مش عارف ايه لو ما فيش خدم الملك ده هيعيش فين في زريب بالظبط اذا الملك بالخدم الأبهة اللي انت شايفها دي كلها ان في خدم اللي فيه سواق واللي فيه طباخ واللي فيه مش عارف نجار واللي فيه كذا وكذا وكذا وكذا علم الحديث بقى ليه هو خادم؟ قال لك ما من علم إلا يحتاج إليه الفقه يحتاج إلى صحة الدليل تعرف صحة الدليل بإيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان ال- ال- ال- التفسير يحتاج إلى الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان اللغة العربية تحتاج إلى الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان النكت ها، لو عايز تهزر محتاجة إسناد لو عايز تشحت محتاجة إسناد زمان زمان أيام الإسناد ما كان له قيمة واحد شحات قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل ثلاثا فلم يعطوه فكبر عليهم طبعا حاجة تخوف كبر عليهم يعني يا رحمن يا رحمن روحوا في داهية كلهم على طول ايه ده اداله ده اداله ده اداله وبتاع لم الفلوس في المنديل واذا بعبد الرحمن بن مهدي معدي واحد قال له يا امام آه، آه، حديث كذا كذا قلته قال له ايه الحكايه؟ قال له قال جاء رجل فقال كذا وحدثنا عبد الرحمن قال كذا وعدو الله ما سمعت به الا الساعه فكان يؤلفه ليه؟ كانت البضاعه على الاسناد زمان يعني فالاسناد كل حاجة في الدنيا منقولة بإسناد إحنا النهاردة لما أنت بتروي عن جدك حكاية عن جدك وجد جدك وجد جد جدك مش ده إسناد هو أنت لما الموظف أو المدير بتاعك يقول لك مين اللي عمل ده تقول له فلان قال لي فلان عمل مش ده إسناد ما هو الإسناد إيه غير كده أن تنقل الكلام عن غيرك هو ده الإسناد فإذا كان الإسناد بقى ما احنا مش عارفين الكذاب من الصادق كله في بعض وبدا ادمين في بعضهم متى تعرف الصدق من الكذب فلأجل هذا علم الحديث علم خادم لكل العلوم كل العلوم تحتاج إليه حتى تصحح نفسها وهو لا يحتاج إلى أي علم آخر طيب العلم ده الضروري جدا جدا لكل العلوم الإسلامية عشان نحافظ على الفقه والحديث والتفسير واللغة والكلام ده أنا عايز هذا العلم كم من المسلمين يعرف هذا العلم كم من المسلمين أنا أقول هذا الكلام دائما لطلبة العلم أقول له أنت يا ابني في البلد اللي هو فيها سواء كان هنا أو في أي بلد آخر كنت بسافر له الكلام ده كم عالما من علماء الحديث تعرفهم في هذا القطر اللي أنت عايش فيه لو أردت أن تستفصل من علة حديث مثلا وعايز حد يقنعك أو يبني أو يقول لك أو الكلام إلى من تذهب؟ لما بلد يكون فيها طاعون وما فيش دكتور واحد طبيب واحد يبقى الموتى بالألوف المؤلفة مش حد هيجيد حد يعني دي عاملة زي كده بالظبط فهذا العلم بالنسبة للعلوم الإسلامية حياة حياة فعشان كده يا إخواني يعني اصبروا على العلم العلم ذل كما يقول علماء لا يتعلم الإنسان إلا بالذل يقعد رجل على رجل والكلام ده عمره ما يتعلم قال مجاهد بن جبر أحد رواة هذا الحديث عن ابن عمر قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر المستحي يخاف يسأل يقول له أخي مش فاهم ما هو مستحي والمتكبر يقول لك هو ده ابن مين في مصر ها عشان أسأله ده قد ولادي ها كان في واحد برضه في البقاله ايام زمان لما كنت بشتغل في البقاله يعني كان يدخل زبون مقاول كبير يعني وكان جارنا في في البقاله فبيعتبرني صنايعي يعني ما هو راجل مقاول كبير وراجل بقى المرسيدس وبتاع والكلام ده ويقدر يشيل البضاعه والكلام ده فجرى بينه وبينه مره حديث في معنى شرعي يعني والحديث كان منكر وقتها يعني والكلام فعايز اقول له يعني الحديث الحديث ده مش صحيح والكلام قال لي هو انت اعلى من الشعراوي انا سامعه من شيخ الشعراوي فهقول له ايه ده انا عارف انه مقاول يعني ملوش علاقه بال هو اللي هو علاقه بالطوب والرمل والكلام ده لكن مش علاقه بالعلوم يعني تمام وبعدين قال لي ايه قال لي ده انت من دور اولادي يعني اختشي ها انت من دور اولادي ايه العلاقه باولادي يعني عشان اتولدت قبلي يعني هو الإنسان يولد قبل الإنسان دي فضيلة إنك أنت أكبر مني مثلا لا ما شوف يعني ففي ناس كده يبقى يدور على القصة متكبر يعني ما ما صفتش الرجل رحمة الله عليه بالكبر يعني لكن أقصد أقول إنه في إنسان متكبر شايف إنك أقل منه تطلع إيه يعني مع أن الضعفاء مع أن الضعفاء المتضعفين أعزهم الله العلم يقول الأعمش رحمة الله عليه سليمان بن مهران الأعمش هذا البازي الأشهب الأعمش ده يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني ما كانش حد يشتري مني ليه شكله كده يغم هيقول لك هشتري من ده اهو يقطع الخير من البيت مثلا لو كنت بقالا لاستقذرتموني الأعمش ده حمزة الزيات أحد القراء السبعة الكبار أخذ القرآن عنه ده أستاذ حمزة الزيات قراءة حمزة المشهورة هو اللي أعمل شيخه كان يحفظ القرآن زي يقول هو الله أحد الأعمش ده وله قصص نوادر يعني أنصحك لو عايز تقرأ شوية عن الأعمش هات كتاب شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث أنا يعني عزخت من احنا كده خدنا إيه؟ ها؟ عدينا طيب عشان خاطر برضو يعني لا أخل المسألة من طرفة أختم بحكاية عن الأعمش تمام الأعمش كان أعمى المهم حضر جنازة في يوم من الأيام وكان عسرا في التحديث يعني عشان تاخد منه حديث تطلع عينيك عشان تاخد منه حديث فحضر جنازة يوما فواحد من الطلبة الأذكياء حب ياخد منه أحاديث فقام واخد بدراعه كده أنجش معاه يعني وقال له أنا معك يا أبا محمد أنا يعني يقوده رجل أعمى يقود أنت عارف زمان الجنازات كان فيها صمت وبتاع مش حد بيتكلم وكده فبدأ التلميذ ده ينحرف بالأعمش عن الجماعة اللي ماشيين معاه شوية شوية شوية شوية لحد ما خدوه إيه في الصحراء وهو أعمى مش واخد باله قال أتدري أنت يا أبا محمد قال له لا قال أنت في جبانة كذا وديتك ترب تانية مقابر تانية خالص والله لا أردك إلى البلد حتى تملأ ألواحي حديثا معايا كشكول 100 ورقة عايز أملاه ها فقال له كيف تفعل هذا؟ قال شوف انسى انسى انسى خالص ان انا لا اي اعتذار هاعتذر انا لابد ان الم الواح حديثا قال له اكتب حدثني فلان عن فلان عن فلان ملا الالواح حديثا وبعدين راجع الاعمش متغيظ عليه يعني خد كيف اخذ هذه الغنيمه البريده ببساطه كده وبحيله حتى مش فيهاش مروءه يعني ولا بتاع اول ما قرب من البلد قام التلميذ مد الالواح لواحد صاحبه كده قال له كده سكيت يعني وبعدين وصل البيت قال له يا أبا محمد نحن في بيتك أم متعلق برقبته وقال خذوا الألواح من الفاسق تمام فقال يا أبا محمد قد مضت الألواح الألواح راحت خد حد تاني بتاع فقال له كل ما حدثتك كذا حتى مش عايزه ينتفع حتى مش عايزه ينتفع شوف بقى التلميذ المؤدب بقى اللي اتربى على المشايخ كده قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب يعني لن تقول حدثني فلان وأنت تكذب على هذا الفلان يعني وقال أنت أعلم بالله من أن تكذب والأعمش له طرف كثيرة جدا يعني أنا ألفت كتابا لكن لم ينشر حتى الآن سميته إتحاف الأرمش بأخبار الأعمش الأرمش الذكي يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم